بأهم الأفكار بطرس الرسول خدم في بلاد اليهود وكان مسؤول خدمة المؤمنين من اليهود بيسموهم الختام وبدأ يلف في أوروبا وخدم كمان في روما قبل نهاية حياته وانشغل بالكتابة للمسيحيين ولاده من أصل يهودي في البلاد اللي في آسيا الصغرى والرسالة عبارة عن قادمين ف في الألم وفي مفهوم الحياة أو مفاهيم الحياة الروحية والسلوك المسيحي المبني على الإيمان السليم ففي الأول بيشرح لنا بتركيز شديد قصة الخلاص ازاي ربنا ولدنا تاني لما قام من الموت ولدنا لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل ولدنا عشان نعيش للأبد واحنا محفوظين بنعمته على الأرض والميراث محفوظ في السماء واحنا مرتبطين بربنا يسوع المسيح له المجد عن طريق الإيمان إن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه لكن تؤمنون به وبنحب المسيح بالرغم ان احنا مش شايفينه بعينينا لكن على رجاء نشوفه بكرة لا ترونه الآن يعني النهاردة مش شايفينه بس بكرة هنشوفه في السماء وفي الآخر توجه حياتنا كله إن إحنا عاوزين خلاص النفوس عاوزين كل الناس تعرف ربنا والخلاص ده هو الموضوع اللي شغل كل الأنبياء حتى في العهد القديم اللي كانوا بيتنبأوا عن المسيح وعن الآلام بتاعته وعن الأمجاد اللي بعد الآلام وعن الوقت اللي هيجي فيه وكل شيء فبيقول الأنبياء كانوا يتنبأوا بالروح القدس عن كل اللي عمله المسيح والنهاردة احنا شفناه وبنبشر باللي عمله المسيح لكل الناس وكأن موضوع التاريخ كله هو خلاص النفوس بالمسيح يسوع الأنبياء كان ده موضوعهم والرسل بيبشروا بيه بعد مجيء المسيح وإلى آخر الظهور فالجزء اللي احنا خدناه من اول عدد واحد لعدد 12 كله عبارة عن شرح الايمان المسيحي اللي عمله المسيح معانا والحياة المسيحية ماشية بالايمان والمحبة ازاي والانبياء كان دورهم ايه والرسل دورهم ايه واحنا دورنا ايه النص الثاني من الاصحاح هو النص التطبيقي في الموضوع يعني تلاحظوا لغاية كده ما قالش اعملوا حاجة هو قال وسط الكلام ان احنا بنحب ربنا وبنؤمن بيه لكن في النص الثاني هيقول بناء على الكلام ده بناء على الإيمان بتاعنا وعلاقتنا بالمسيح وانتظارنا للم... للملكوت ورسالتنا في خلاص النفوس نعمل ايه فتلاحظوا ان اول كلمة لذلك لذلك دي ساعات تكون بتنقلنا من النعمة للجهاد الجزء الأولاني بيركز على نعمة الله لينا لذلك بقى قصاد النعمة دي كلها احنا بقى نعمل ايه ده اللي بنسميه الجهاد الإصحاح ده بالذات من الإصحاحات اللي مفهوم النعمة والجهاد ماشي فيها بسهولة جدا انه زي ما ربنا ادانا كتير قوي لازم يكون للإنسان دور والله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك قول مشهور لأحد القديسين ربنا اللي خلقك من غيرك ما يقدرش يخلصك من غيرك يعني انت لازم تمد ايدك عشان تاخد الخلاص ده لازم تعمل حاجة فيقول لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين ايه الكلام ده الأحقاء اللي هي الحقوين جمع حقوين اللي هي الوسط وكان زمان الناس لما تيجي تسافر تربط حزام حوالين الجلابية عشان الجلابية بتاعتها ما تكعبلهاش بالذات لما يكونوا هيجوا يشيلوا حاجة هيشيلوا ويحطوا ويتحركوا كتير لازم يمنطقوا الأحقاء عشان كده ربنا يسوع استخدم نفس التعبير قبل بطرس قال لتكن أحقاءكم ممنطقة وأول مرة سمعنا عن التعبير ده وقت الفصح زمان لما اليهود قعدوا ربنا علمهم يعملوا الفصح يذبحوا خروف الفصح قال لهم تاكلوا الفصح وأحقاءكم بمنطقة وطبعا ده ضد خالص العرف المعتاد عادة الواحد لما يجي ياكل خروف يعني لازم هيفك الحزام وياخد راحته لا هنا يربط طب يربط ازاي اذا كان هياكل لانه هتاكلوا وتجروا ده كان كلام ربنا معاهم مش هتريحوا بعد الاكل انتوا هتاكلوا الفصح وتشيلوا عزالكم وعيالكم وتجروا على بره عشان هنطلع خلاص للحرية للخروج من مصر فكرة الأحقاء الممنطقة هي فكرة الاستعداد والجدية يبقى في نوع من الجدية الواحد هيشيل ويتحرك لازم يبقى رابط الحزام شوية ففي نوع من الجد أو في نوع من إن الواحد يعني ماسك على نفسه شوية مش مش سايب بطنه أو مش سايب شهواته هي اللي تمشيه أحقاءكم ومنطقة هنا بيستخدمها معلمنا بولس مش بس منسوبة للجسد ككل علامة الجدية والاستعداد يقول منطقوا أحقاء ذهنكم ذهنكم ما احنا اتعلمنا من الكتاب ان الذهن ده مفتاح الجسم كله او مفتاح الحياة الروحية كلها لما يقول معلمنا بولس مثلا تغيروا عن شكلكم بايه بتجديد اذهانكم يعني الذهن لما يتجدد الشكل كله يتغير لما أفكارك تبقى نقية حياتك كلها تتغير لما المبادئ بتاعتك تتغير وتبقى مبادئ مسيحية شكلك يبقى مختلف عن الشكل القديم فبيقول منطقوا أحقاء ذهنكم يعني إيه اربطهم على الذهن وخليكم في مرحلة استعداد وجدية ذهنية دائمة يعني إيه يعني الواحد يبقى منتبه بالبلدي كده هي آخر كلمة صاحين صاحين يعني صاحي كلمة صاحي يعني إيه يعني معلمنا بطرس بيقول خليك صاحي قصاد اللي عمله المسيح ده كله خليك مصحصح خليك صاحي صاحي ليه صاحي للي عمله اللي عمله ده حاجة كبيرة قوي مش ما ينفعش تنساه ما ينفعش تهمله كيف نهمل خلاصا هذا مقداره خليك صاحي ان السماء قريبه لانك لو نمت وغفلت هتفتكر ان السماء بعيده وانه يمكن في كتير بينك وبين الموت كتير وقدامك فرصه تعيش في الدنيا كتير كل ده غلط خليك صاحي لانه في لحظه لا تعلمها بتيجي النهايه خليك صاحي الحاجه كمان ان ابليس عدوكم يجول كاسد ذائر ملتمس من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان يعني الواحد صاحي أن معاده ممكن يكون في أي لحظة وصاحي لأن اللي عمل ربنا معاه كتير قوي ما ينفعش ينساه ولا يغفل عنه وصاحي أن الشيطان يتربص بيه عشان يسرقه من ربنا ومن الملكوت كل ده عاوز الواحد يبقى إيه يبقى رابط الحزام يبقى الواحد جد منطقه أحقاء ذهنكم صاحين خليك صاحي وهيتكرر معنى الصحوة دي تاني في الحتة اللي جاية الإنسان اللي, اللي بعيد عن ربنا إنسان نايم عشان كده في آية جميلة في تسالونيكي خمسة تقول إيه لا ننم لا ننم طب دي صعبة أوي دي ما يقصدهاش في معناها الحرفي لا يقصدها في معناها الروحي لا ننم كالباقين بلاش تناموا تناموا يعني إيه يعني الواحد ينسى حياته ينسى أبديته ينسى خلاص نفسه ينسى اللي عمله المسيح معاه ما تنامش خليك صاحي نفس المعنى يتفق مع كلمة اسهروا ما هو السهر والصحيان نفس المعنى المسيح له المجد يجي في آخر مثل يقول مثلا ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا يحطها كده بشكل يعني اللي بقوله لكم بقوله لكل الناس هي كلمة واحدة تركزوا فيها تاخدوا بالكم منها اسهروا طب يا رب تقصد ايه باسهروا خليك صاحي منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين خلي أفكارك دايما مقدسة خلي ذهنك ما يبعدش عن ربنا خلي أفكارك روحية بعيدة عن الجسديات اربط على دماغك عشان ما تت- ما ت- ما تاخدش افكار من الدنيا ومبادئ من الدنيا فيها غش وفيها كذب وفيها مكر وفيها دهاء وفيها فساد منطق احقاء ذهنك وخليك صاحب حاجة كمان يقولها لنا فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح هو كلمنا في النص الأولاني من الإصحاح على النعمة كل اللي فات ده اسمه النعمة المسيح لما جالنا على الأرض دي نعمة نعمة فوق كل نعمة ناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار قيامة المسيح من الأموات نعمة كبيرة جدا الولادة الجديدة اللي خدناها نعمة الملكوت اللي بتحضر لنا في السماء نعمة احنا بقوة الله محروسون على الأرض نعمة احنا عندنا إيمان إن لم نراه لكن نؤمن به دي نعمة عندنا محبة للمسيح إن لم تروه تحبونه دي برضو نعمة الأنبياء تنبأوا عن النعمة التي لنا وعن العز اللي احنا فيه والرسل بيبشروا بالنعمة اللي خدناها من المسيح والروح القدس القصة كلها نعمة في نعمة طب احنا نعمل ايه بقى قصاد ده كله ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة يعني حط رجاءك في النعمة دي نعمة كبيرة قوي ربنا محوطنا بالنعمة محاصرنا بنعمته طيب هل احنا حاطين رجائنا في هذه النعمة ولا لسه بنفكر زي اي بني ادم يحط رجاءه مرة في الفلوس رجاءه مرة في انسان يخدمه رجاءه مرة في صحته رجاءه في علمه رجاءه في مركزه ليه بعد النعمة اللي انت شفتها دي كلها تلقي رجاءك على اخر القوا رجاءكم بالتمام على النعمه ما تسيبش جزء مركون على إنسان ولا على نفسك ولا على فلوس ادي رجائك وحط رجائك كله في ربنا والنعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح مقصود بكلمة استعلان يسوع المسيح اللي هو إيه مجيء المسيح استعلان يسوع المسيح هو إعلان مجيئه ودي أول كلمة بيبتدي بيها سفر الرؤيا إعلان يسوع المسيح فلما يجي المسيح له المجد في مجد على السحاب طب هيبقى موقفنا ايه اللي رامي رجاءه على النعمة يبقى له نصيب مع المسيح اللي عايش مستني مجيء المسيح وعايش يسلك كما يليق بالدعوة وعايش قلبه في السماء وعايش بيستنى المسيح اللي مش شايفه النهاردة ومستني يشوفه لما يلاقي المسيح جاي على السماء هيلقي رجاءه بالنعمة على النعمة يقول له يا رب أنا متكل على نعمتك تاخدني معاك أنا عبد بطال ما عملتش أكتر من اللي كان يجب علي أن أعمله لكن أنا مت- مستني نعمتك تاخدني معاك ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم يمكن واحد فينا لآخر حياته هيفضل مقصر في بعض الأمور وتفضل في ثغرات في حياته وفي خطايا بيحاربها لآخر لحظة في عمره لو الواحد حسبها بنفسه كده يقول يبقى مفيش فايدة ما أنا عديت كل العمر ده ولسه في شوية عصبية وشوية كلام بطال وشوية زعل وشوية قلق وش... طب والحاجات دي هنضفها امتى ده أنا لو ادوني عمري فوق عمري مش هعرف طب الحل ايه ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها هو انت فاكر هتدخل عشان انت نظفت نفسك الحكاية مش كده انت هتدخل بنعمة ربنا له المجد لما يقول لك تعالى وخلاص انت حطيت رجائك فيا والرجاء لا يغزى ما حدش يتصور ان الكلام ده يتعارض مع الجهاد او الاعمال الصالحه لانه قبلها على طول بيقول منطقوا احقاء ذهنكم صحيين وبعدها على طول يقول كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم يعني في طلبات وفي وصايا وفي جهاد لكن في الاخر نحن نلقي رجاءنا على نعمه الله في دخول السماء حين ياتي المسيح في مجده نقول له يا رب كرحمتك وليس كخطايانا يقول طب تعال على السماء يفرح بينا ونفرح بيه عشان كده تلاحظوا في كل قداس لما تيجي سيرة ياخد كل واحد أجرته حسب عمله كلنا نقول ايه كرحمتك يا رب وليس كخطايانا بلاش الحتة دي يا رب بلاش تحاسبنا على أعمالنا يقول طب البديل ايه ألقوا رجاءكم بالتمام على النعم توبوا وخدوها جد ولما يجي المسيح ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح يمكن كمان النعمة دي يقصد بها شيء آخر في في الحتة دي أنه لما يجي المسيح له المجد في مجده هل احنا هنورث السماء بأجسادنا دي الأجساد دي ما تنفعش تدخل سماء لا يرث الفساد عدم فساد بالسماء عدم فساد أجسادنا دي فيها فساد فيها ضعف فيها مرض فيها خلل فيها ميل للخطية طيب مين اللي يدخلنا على العز ده المكان ده ما نقدرش احنا ندخله بأجسادنا دي لما يجي المسيح له المجد نخلع الأجساد التعبانة دي ونلبس أجساد ممجدة وهي دي النعمة الأخيرة اللي ندخل بها السماء فيبقى الواحد داخل كده يقول له رب مش معقول أدخل مبهدل كده يقول لك لا معلش على الباب في جسد ممجد هتاخده تدخل بيه وتورث بيه الأبدية وتفرح إلى الأبد عشان كده يقول في فيليبي ثلاثة إن احنا ننتظر مخلصا يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده احنا لسه مستنين المسيح مخلص بس هيعمل ايه تاني مش هيتصلب تاني ما اتصلب خلاص لكن هيغير شكل هذا الجسد الوضيع ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء لأنه يقدر على كل حاجة زي ما خلق الجسد ده من تراب هيقدر يغير هذا الجسد الترابي إلى جسد ممجد في لحظة مجيئه ودي اسمها إيه نعمة فلنلقي رجاءنا بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إلينا عند استعلان يسوع المسيح ودي برضه تخلي مخنا ايه منطقه احقاء ذهنكم صحيين عارفين اللي مشغول بيفكر كل يوم يا ترى المسيح هيجي امتى وهيشوفني ازاي وهقابله ازاي وانا مستعد ولا لا ومن محرص الصبح لليل انتظر الرب اهو ده عمل ايه بمنطق احقاء ذهنه مستعد صحيح جاهز للسفر هل احنا جاهزين للسفر لا ده اغلب الناس مش على بالها سفر كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم أنتوا ولاد الله من الأول قال لنا ولدنا ثانية فاتولدنا بقينا ولاد ربنا مش ولاد بشر طيب الولاد الحلوين يسمعوا كلام فكأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم يعني قبل ما تبقوا ولاد ربنا كان في شهوات كتير والدنيا بتعلم الشهوات والبشر بي بيسقفوا للحاجات دي وده كله جهل في جهل طيب كأولاد الطاعة أولاد ربنا دلوقتي ما يصحش يأخذوا شكل الشهوات تشاكلوا يعني تتشكلوا أو تأخذوا شكل لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم يعني ما تنفعش تبقى ابن ربنا والناس تغش تقوم انت تغش لا ده الكلام ده لما تكون مش ابن ربنا خلاص اعمل زي بقية البشر كلهم بيكذبوا اكذب انت حر اهو جهل وخلاص لكن انت عرفت دلوقتي وخدت نعمة ودعيت ان تكون اولاد الله فلنسلك بحسب الروح كاولاد الله كاولاد الطاعة يعني اي اب يحب اولاده يسمعوا كلامه وأي أب بيقول لأولاده وصايا مش عشان نفسه عشانهم فلما نسمع كلام ربنا الحكاية ترجع لنا مش ليه هو هو مش هيكسب مننا حاجة كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة عنوان البنوة الحقيقية الحياة المقدسة عشان كده هيجي بعد شوية يقول كونوا قديسين كما لأني أنا قدوس عاوز يبان عليك انك ابن ربنا صحيح خلي الناس تتعامل معاك وتقول ده مختلف ده غير الناس ده الشهوات مش بتحركه زي بقية البشر مختلف مش واخد شكل الدنيا في قداسة في نقاوة في بساطة في محبة في حاجات مش موجودة في السوق في الدنيا ايه السبب لان ده ابن ربنا صحيح فكأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم تلاحظوا برضو بولس استخدم نفس التعبير بعد ما قال تجديد الذهن لما بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم قال قبلها لا تشاكلوا أهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم نفس المعنى لا تشاكلوا هذا الظهر يعني إيه أو أهل هذا الظهر ما تاخدوش شكل ولاد الدنيا القضية دي مهمة جدا المسيحي الحقيقي ما بيقلدش حد إلا ربنا يسوع المسيح واللي شبهه واللي شبه المسيح لأن مرة بولس قال تشبهوا بي كما أنا أيضا بالمسيح يبقى لما تتشبه ببولس مش غلط لكن تتشبه بالممثل الفلاني واللاعب الفلاني وال... والفنانة فل... ايه الكلام ده لا تشاكلوا أهل هذا الدهر احنا لينا شبه واحد نتغير إلى تلك الصورة عينها صورة المسيح وفي السكة من هنا للصورة في ناس كتيرة تشبهوا بالمسيح فلما تبص على مرجرجس تشوف جمال المسيح على العذراء على الست دميانة على أبنوب أهم كل دول شبهوا لأن هم عاشوا قديسين شبهوا فأنت لما بتبص عليهم بتشوف المسيح اللي فيهم لكن ملناش شبه آخر إلا ربنا يسوع المسيح أما لو خدت شكل الدنيا لا يبقى أنت مش ابن مطيع وبالتالي تفقد البنوة قدام ربنا يعني إيه يعني سامحوني ما تستاهلش الاسم عشان كده تلاحظوا احنا كل مرة نقول أبانا الذي في الطقس القدسي نقول اجعلنا مستحقين يعني احنا مستكترين على نفسنا نقول أبانا لأننا حاسين لسه مش قدها لأن أنا أقول ربنا أبانا وأنا مش قديس طب يا رب إيش جاب لي جاب طب أنت أبويا إزاي وأنا بعمل كده كتيرة أوي لدرجة واحدة من القديسات ظلت لآخر حياتها تعيش توبة ما تقدرش تقول أبانا الله تسكت عند كلمة أبانا تقدرش تصليها وتبكي كل ما تيجي كلمة أبانا الذي تبكي تحس أنها مش قادرة تقول الكلمة دي أنها فاهمة المعنى صح كبيرة قوي أنك تقول لربنا أبانا قدها شبهه صحيح ولا مش شبهه لو شبهه قول طب لو مش شبهه قولها بانكسار قولها وقول اجعلنا مستحقين يا رب خلينا شبهك عشان نعرف نقولها بحق بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة يعني إن كان اللي دعينا ده قدوس كامل بلا عيب خلينا احنا كمان قديسين في كل سيرة لأن في واحد يقول لك في الكنيسة شكل وفي الشغل شكل وفي البيت شكل الواحد يصعب عليه لما يبقى الواحد فينا جوه الكنيسة شكله كده حاجة حلوة وفي البيت كل الناس بتشكي منه لا كونوا قديسين في كل سيرة في البيت بيشهدوا لك جيرانك بيشهدوا لك في الشغل بيشهد لك في الكنيسة بيشهدوا لك انت في نظر الكل قديس زي المسيح له المجد شبه ربنا يسوع المسيح نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب اوعوا تفتكروا دي وصية جديدة ده من لاويين من العهد القديم يقول كونوا قديسين لأني أنا قدوس يعني القداسة مش مطلوبة من بعض الناس في ناس بتعتقد ان كلمة قديس دي ناس بتضرب رقم قياسي في الأصوام والصلوات وعمل المعجزات لا القداسة مطلوبة مننا كلنا كشعب كل الشعب المسيحي مدعو للقداسة كلنا قدامنا وصية كونوا قديسين ومن هنا ما فيش مستوى ممكن الواحد يقف عنده يعني لو جالك شعور انه كويس قوي ده انا بحضر الكنيسة وبصلي ومش بجيب سيرة الناس ده انا احسن من, من غيري لا انت مش واخد بالك احسن من غيرك ده لو بصيت على العالم لكن لو بصيت على ربنا يسوع المسيح لا مش أحسن من حاجة خالص والوصية بتقول كونوا قديسين ده قدامك سكة طويلة لسه لسه في شوية حاجات مش مش مظبوطة لسه في كسل لسه في تهاون لسه في عدم بساطة لسه القلب مش نقي قوي لسه كتير ومن هنا يستمر الجهاد وتستمر التوبة لآخر العمر ليه عشان تتنقى أكتر وأكتر وأكتر لغاية ما تبقى صحيح ينطبق عليه كونوا قديسين لأني أنا قدوس احنا ساعات بنتصور ان كلمة قديس ده يعني شخص ما كانش بياكل ويشرب زينا لا القديس اي قديس عاش في الدنيا شخص كان بياكل ويشرب وينام ويتكلم كل حاجة لكن كان حاطط قصاد عين المسيح له المجد وكان بيتشبه بيه في كل سيرة في كل خطوة لغاية بقى ما شبهه فعلا طب ما المسيح له كل المجد هو كمان كان بياكل ويشرب ويشتغل ويعمل كل حاجة القداسة مش مستحيلة لأنها عطية من الله بس عاوزة اللي يستقبل عاوزة اللي يشتغل عاوزة اللي يمد ايده مع ربنا لكن القداسة مش بعيدة عنكم لما بتسمعوا عن قديسين بتتصوروا ان دي حاجة بعيدة قوي لا احنا كلنا مدعوين للقداسة ولما تعمدنا كنا قديسين ولما بنتناول ابونا بيقول هذه القدسات للقديسين فاحنا في لحظات بنبقى قديسين بس مش بنحافظ على الشعور ده وعلى النقاوة دي إن كنتم تدعونه أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف مش بس انت مطلوب منك تبقى قديس لأن ربنا أبوك قديس ده انت كمان لازم تبقى قديس لأنك عارف ان أبوك يحكم بغير محاباة ربنا عادل ومحدش هيقدر فينا يلغي الصفة دي منه ويحكم بغير محاباة يعني مش عشان انت ابنه اتلزقت له في المعمودية لو مشيت وحش هيقول معلش لا مش هيعرف يقول معلش لأنه يحكم بغير محاباة وبالتالي يحكم حسب عمل كل واحد يعني إذا النعمة بتاعته ما لغتش كمان أن كل واحد بحياته بأعماله هيقف قدام ربنا يساءل فخليك قديس جاهد في حياتك سيروا زمان غربتكم بخوف لأن لنا أبا قدوس يحكم بغير محاباة فهمنا دي بمعنى احنا صحيح هندخل السماء بنعمة ربنا محدش فينا هيدخلها بدراعه لكن اثبات ان احنا عشنا مع ربنا وحطينا ايماننا في النعمة بتاعته وتمسكنا بالرجاء بالنعمة بتاعته هي حياتنا المقدسة هي اعمالنا فلو ما كانش اعمالك ترضي ربنا تشهد ان ايمانك ده بطال ورجائك بطال وربنا يقول لك معلش يا ابني انا زعلان عليك بس انا ما اقدرش احكم بمحاباه في غيرك عاشوا بأمانة بقداسة انت ما عشتش الكلام ده يا رب ده انا ابنك أليس باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات ده احنا بتوعك يا رب لا اذهبوا عني لا أعرفكم ليه يا رب كده لأنه يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد إذا اتكلنا على نعمة ربنا في دخول السماء ما يلغيش خوفنا من الدينونة وده التوازن الأرثوذكسي المشهور احنا عندنا إيمان بالنعمة وأن نعمة ربنا لا تخيب وأن خلاصه عظيم جدا وأن اللي عمله ده ملوش تمن وأنه بيعمل كل حاجة وهو لا يشاء أن يهلك أحد وأنه يريد أن الجميع يخلصون كل ده حلو لكن قصاد كده إيه لنا أب يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد يبقى في المقابل سيروا زمان غربتكم بخوف الإنسان المسيحي على قد ما عنده رجاء في دخول السماء بإيمان وبفرح على قد ما عنده خوف في زمان غربته لحسن يتحرم من الملكوت بكسله بضعفه بتقصيره عشان كده في حاجة اسمها الخوف المقدس فضيلة مش معنى ان احنا بنحب ربنا وقريبين منه ما عندناش خوف لا عندنا هشبهها بتشبيه يمكن قاصر بس يقرب الصورة تفتكروا الطالب الشاطر ولا الطالب الخيبان بيخاف من الامتحان اكتر في الحقيقة تلاحظوا ان الشاطر بيخاف يقلق اكتر هل لانه مش مذاكر لا ده لانه حريص فحرصه مخليه قلقان واخدها جد بينما المستهتر كده كده مش فارقة فتلاقي البعيد عن ربنا لا عنده خوف من الأبدية والدينونة ولا عنده اشتياق للسماء ولا عنده رجاء في النعمة بينما الإنسان الروحي عنده رجاء في نعمة ربنا وعشم في دخول السماء ومتمسك بوعود ربنا وبرضه ماشي بجد وماشي بحرص وماشي بخوف مش خوف من ربنا احنا لا نشك لحظة انه هيظل امينا لكن خوف من نفسنا ليه لأن طول ما إرادتي حرة لآخر لحظة في عمري أنا بخاف من نفسي مش خايف منه أبدا أنا مطمن إن ربنا أمين لكن أنا مجرب نفسي وعارف إن أنا خيبان وكتير ما ببقاش أمين فده اللي مخوفني ده يحتاج لإيه سيروا زمان غربتكم بخوف شوفوا كمان التعبير الجميل بتاع زمان غربتكم ما يقولش سيروا أيام عمركم يقول سيروا أي زمان غربتكم هي كده كده غربة وأي غربة ليها نهاية وأي غربة فيها اشتياق للرجوع يعني اللي يقول غريب معناه مستني يرجع بلده ومش هيعيش مبسوط أبدا في بلد غريبة مهما كان تفتكروا بتوع اليهود لما اتأثروا في ثدي بابل يقولوا على أنهار بابل جلسنا بكينا بكينا ده أنهار بقى التراتيل والفرح غرباء احنا كمان اللي عايش حاسس ان ايامه كده كده ايام هتعدي زي البخار وايام غربة يعديها بحذر بخوف عشان يدخل السماء هناك مش غربة هناك دي بلده وهناك الحكاية تدوم الى الابد فان كان لنا ابا يحكم بغير محاباة فسير زمان غربتكم خوف يعني إن كنا نثق إن أبونا السماوي مع محبته الكبيرة جدا هو أب عادل لا يعرف المحاباة عارفين المحاباة يعني إيه؟ يعني يحابي واحد على واحد على الحق يعني ما عندوش دي وهيدي كل واحد حسب عمله يبقى محتاج أنا أجاهد وأجتهد وأسير زمان غربتي بخوف هنا التوازن الحلو لحد يعيش في خوف ورعب من الدينونة نقول له لا القي رجائك بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليك ربنا عاوزك تدخل السماء ربنا مستنيك ربنا عمل ده كله عشان تنجح عشان تدخل ولما نلاقي واحد بيقول بحجة انه انا متكل على نعمة ربنا ويعيش براحته نقول له لا حاسب لنا اب يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد سير زمان غربتك بخوف لان احنا ساعات نلاقي واحد محبط جدا ويائس يقول مفيش فايده نقول له لا مفيش فايده واللي عمل ربنا ازاي يروح ولما نلاقي واحد مستهتر خالص ويقول اهو ربنا عمل كل حاجه مش مطلوب مني حاجه نقول له لا مطلوب خلي حياتك فيها خوف الله الخوف هنا مجموعه من المخاوف المقدسه مش مقصود بيه الخوف المريض بتاع خوف المرض وخوف المجهول وخوف الحادثه وخوف الشيطان لا ده خوف مقدس خوف من الله أنا بحب ربنا كأب جدا لكن بخاف منه بخاف والخوف ما يلغيش الحب هنا بخاف خوف الابن اللي بيعمل خاطر لأبوه بخاف على زعله بخاف من هبته وعظمته بخاف فبسجد له للأرض وسجوده لله بخوف الشماس يقول كده ورعدة هل ده تعرض ان احنا بنحب ربنا لا ما تعرضش أبدا خوف كمان من الدينونة لأنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي مهما كان الواحد بيجاهد يبقى خايف من اليوم ده يا رب هقف قصادك بجد وحياتي اللي كلها كسل وخطايا وتهاون دي هتتفضح كلها قصادك ده مين يسترني في يوميها يا رب ربنا يقول لي توب يلا شطر وتوب وجاهد عشان تقف يوميها مستور تمام خليك متواضع ومنكسر القلب عشان تدخل السماء وانت متغطي بالنعمة لأن المتواضعون يجدون نعمة ربنا بيقول لي الحل لكن يظل مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي سيروا زمان غربتكم بخوف عشان كده الإنسان اللي بيخاف ربنا إنسان عنده مبادئ عنده مبادئ روحية حتى في لغتنا الدرجة يقول لك ده بيخاف ربنا بيخاف ربنا دي كلمة حلوة مش كلمة وحشة بيخاف ربنا يعني بيعمل حساب كبير لربنا بيخاف ربنا يعني عنده إيمان أن الله إله حي حقيقي فما يحبش يزعله لكن اللي مش بيخاف ربنا ما عندوش إيمان بربنا بيعمل اللي هو عاوزه كأن ما فيش حد باصص عليه ولا حد بيرجع عليه سيروا زمان غربتكم بخوف دي تخلينا كمان نفهم الكتاب لما يتكلم أحيانا في بعض الأمور ويقول لنا مثلا امتنعوا عن كل شبه شر يعني في حاجات تبان شر صريح وفي حاجات تبان خير صريح وفي حاجات تبقى ايه فيها شبهة شر يبقى الواحد كده ضميره متشكك ويجي واحد يقول لك يعني هو البق ده اللي أنا هشربه ده شر مش معقول طب إذا كان شبه شر خلينا نسير زمان غربتنا بخوف الحكاية ما تستاهلش المغامرة بدل فيها شبهة شر بلاش المكان ده ما يعني مش وحش بس يعني بدل فيها بس خلينا نخاف أحسن سيروا زمان غربتكم بخوف اللي حاطط عينه على السماء مش هيسيب حاجة تضيع السماء منه مش بالساهل كده هيدور على حاجات صغيرة تضيع الأبدية منه أنا بس مش مخصمه بس يعني مش مرتاح له مش مرتاح له دي شبه شر ما تصفيها كمان وتتستر عشان ما تبقاش ضيعت أبديتك عشان حتة صغيرة امتنعوا عن كل شبه شر اللي يخلينا حريصين على هذه الدرجة من النقاوة حتى شبه الشر نتلافاه ونتفاداه أننا نسير زمان غربتنا بخوف إن احنا خايفين خايفين على أبديتنا وعاوزين الأيام تعدي في سلام لغاية ما ندخل السماء عالمين برضو اللي يغذي فينا الإحساس ده إيه يرجعنا تاني للنعمة تاخدوا بالكم من المزيج الجميل بين الجهاد والنعمة الامتزاج الجميل البسيط كل ما يتكلم عن وصية يفكرنا بالنعمة وكل ما يتكلم عن نعمة ربنا يدينا وصية للاحتفاظ بالنعمة دور ربنا ودور الإنسان دول ما بيسيبوش بعض أبدا فيقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح يعني اللي يفتكر كل شوية عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة بل بدم كريم يعني أنت الفداء بتاعك اتدفع فيك تمن غالي جدا نقطة واحدة من دم المسيح ملايين وبلايين الدولارات ما تسواهاش فإذا كان المسيح له المجد ما استخسرش دمه فينا مش معقول احنا ندور على الفلوس ونضيع الفدية اللي دفعت فينا إذا تذكرت دائما ان الفداء بتاعك كلف السماء وكلف ربنا دم ابنه حمل بلا عيب لأن ما كانش في حمل في العهد القديم بلا عيب صحيح كانوا يجيبوا أحسن خروف وما يكونش له رجل مكسورة ولا عين ضيعة لكن كانت تنطبق بس على ربنا يسوع المسيح حكاية حمل بلا عيب دي عشان كده يوحنا المعمدان لما شاف المسيح جاي قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هو ده الحمل اللي ملايين وآلاف الحملان اتذبحت إشارة ليه لكن هو ده الحمل الحقيقي هو ده اللي هيشيل خطية العالم كل اللي فات دول كانوا رموز الحملان اللي كانوا بيذبحوها اليهود كانت إشارات لكن هل يقدر دم ثيران أو عجول أن يغفر خطية حاشا أما الدم مين اللي يغفر الخطية دم ابن الله فعالمين أنكم افتديتم لا بفضة أو ذهب أشياء تفنى من السيرة الباطلة التي تقلدتموها من الأباء يعني إيه يعني إحنا كده كده وارثين عن أبائنا سيرة باطلة مقصود بها إيه الفساد متوارث أبا عن جد والخطية جاية من ناحية آدم وفي الخطايا ولدتني أمي فوارثين وعايشين في الخطية ومنقوعين في الفساد مين اللي ينظفنا من ده كله مين اللي يفدينا دم ابن الله ما كانش في فدية أخرى تدفع فإذا أنا افتكرت الحكاية دي يبقى صعب قوي ان انا اضيع اللي عمله المسيح لمجرد ان انا ابص على الدنيا مشاكل اهل هذا الدهر واعمل شوية خطايا ما يصحش بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح يعني الفدية كانت ايه دم الحمل الذي بلا عيب ولا دنس دم المسيح نفسه اللي يفتكر فينا انه مدفوع فيه فداء غالي جدا ياخدها جد عشان كده من الصور اللي تدفعنا في الجهاد صورة ربنا يسوع المصلوب لما الواحد ينام في الخطية ويكسل على الصلاة ويكسل على الخدمة ويكسل على الجهاد الروحي يبص على الصليب وربنا يعاتبه من على الصليب يقول له انت كسلان في ايه مستكتر تسيب الخطية انت مش عارف يعني ايه مسمار يدخل في اللحم وفي العظم طب ما انا ما كنتش غلطان لما حصل لي كده ده انا عملت ده بدالك ده ده كان فدية عشانك تقوم انت تضيع كل تعبي عشان الخطية بتاعتك يبقى في عتاب لما تبص للصليب بص لجراحات المسيح للشوك اللي في راسه للجلدات اللي على ظهره تعرف يعني ايه افتديتم بثمن غالي جدا بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح هذا الفداء يجعل الإنسان يسير زمان غربته بخوف يحافظ على النعمة اللي خدها يتنازل عن أي خطية وعن أي كراهية وعن أي شهوة إكراما لدم المسيح ده الناس بتبيع عشان عشان الفلوس طب إذا كان في حاجة أغنى من الفلوس كلها بعت إيه أنت في سبيل دم المسيح ده بقى سبت إيه عشانه يعني هذا الدم الثمين جدا ما كانش بس يوم ما المسيح اتصلب ده كانت خطة أزلية فيقول إيه معروفا سابقا الدم ده الثمين ده معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم يعني خطة الفداء بدم المسيح ما كانتش وليدة الساعة يعني دي خطة من قبل ما العالم يتكون لما ربنا خلق الإنسان أعد فداؤه بدم ابنه الوحيد من الأول لأن ده أغلى ما في حياته عشان كده آدم كان غالي جدا لأنه معروف عند ربنا عند الله الآب أن آدم أصبح يساوي كرامة دم ابنه الوحيد هو عارف أنه هيكلفه دم ابنه الوحيد ودي أغلى حاجة في الدنيا فبيقول معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم يعني هذا السر سر الفداء بدم ابن الله نفسه كانت خطة أزلية عند ربنا ما اتعرفتش غير لما المسيح جه وتعلق على الصليب لكن خدموها الأنبياء بأقوالهم لكن ما حدش فيهم كان مستوعب الخطة كاملة النهاردة في الأزمنة الأخيرة من أجلنا عرفنا سر الحب وسر الفداء أننا افتدينا لا بأشياء تفنى بذهب أو فضة ولكن بدم كريم دم المسيح دم بلا عيب ولا دنس معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذي به تؤمنون بالله بهذا الفداء مدعوين للإيمان بالله يعني احنا عن طريق الفداء اتفتحت الدعوة لنا كلنا تعالوا يلا اللي عاوز يجي للصليب يجي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به أممي أممي خاطي خاطي بعيد بعيد شرير شرير أي حد خلاص الدعوة أصبحت للكل بس لكل من يؤمن فبيقول أنتم الذي به بهذا الفداء بهذا الدم تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله واحد يقول ليه بيقول إن الله الآب أقام المسيح من الأموات ليه ما بيقولش أن المسيح قام من الأموات وخلاص في مرات الكتاب يقول المسيح قام طبعا ما هو قام بذاته بقوته لأنه إله حق من إله حق وفي مرات تنسب القيامة لله الآب وهنا كلمة أعطاه مجدا يمسكها واحد زي أريوس اللي عاوز يضيع لاهوت المسيح يقول خلاص ده واخد مجده من الآب يبقى أقل من الآب نقول له إزاي بقى ايه رأيك لما الابن نفسه يقول للآب مجدني يديله اوردر ده الابن اللي بيأمر الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم ولما يجي في حتة تاني يقول كل ما للآب فهو لي طب يبقى الحكاية المجد واحد لكن ايه حكاية اعطاه مجدا المسيح لانه خد صورتنا كانسان خد طبيعتنا كانسان في حاجات عملها تنسب للاب عشاننا يعني ايه انا مش اله انا انسان لكن مين اللي هيقلني من الموت الله الاب ومين يديني مجد إذا مسكت في ابنه الوحيد الله الآب فأصبح المسيح هنا البكر نمرة واحد في الموضوع ده دخل إلى الموت عشان يفدينا والله الآب أقام من الموت عشان هيقمنا كلنا وراه بعد كده كل اللي هيموتوا لازقين في المسيح هيقوموا من الموت وأعطاه مجدا عشان كل اللي هيمشوا ورا المسيح هياخدوا هذا المجد فهنا بيتكلم عن المسيح من الناحية البشرية عشان يقول ده أولنا أول الصف بتاعنا أول الطابور بتاعنا بكرا بين إخوة كثيرين فتنسب الأعمال هنا لله الآب لكن من زاوية أخرى المسيح له المجد هو صاحب كل المجد دايما نقول له المسيح حتى له المجد والمسيح آمن الموت وقال أنا ليا سلطان أحط ذاتي وليا سلطان أخد روحي محدش يقدر ياخدها مني معلنا أنه إله أنا هو القيامة والحياة فالمسيح أكد أنه إله وأكد أنه القيامة فيه مش من براه وأكد أن المجد كله ملكه لكن في مرات يأخذ المجد من الخارج عشان نحن لأن احنا بشر لازقين فيه من أجل احتياجنا وتنسب القيامة كأن الله الآب أقام الابن لأن هو الله يقيمنا نحن أيضا زي ما أقام المسيح فلأننا شبه المسيح والمسيح شبهنا اللي حصل في المسيح هيحصل لنا لأنه أصبح واحد مننا هذه الفكرة ببساطة فيقول أنتم الذين به تؤمنون ده الله الذي أقام من الأموات وأعطاه مجدا حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله يعني لو اقتنعتم بالفداء يبقى اللي حصل في المسيح هيحصل لنا هو أقام من الموت هيقمنا من الموت هو أعطاه مجدا سيعطينا نحن أيضا مجدا فيكون كل الإيمان والرجاء في الله طهروا نفوسكم في طاعة الحق رجع يكلمنا تاني عن ايه الجهاد الوصايا اللي ياخد باله شوية يتكلم عن نعمة ربنا افتديتم ويكلمنا عن الفداء والعمل اللي عمله ربنا وبعدين يرجع يقول لنا ايه يلا خدوها جد بقى طهروا نفوسكم في طاعة الحق في واحد يقول لا ربنا يطهرني ربنا يطهرك صح وفي وصية بتقول طهر نفسك كمان يعني ايه يعني ربنا له دور وانت ليك دور هو بالروح القدس ينظفك من جوه ويديك حاجات حلوة وانت جاهد وانت اهرب من الخطية وانت صلي وانت اطلب النعمة طهروا نفوسكم في طاعة الحق كل الوصايا اللي شبه كده تلاقوا ان ربنا له دور واحنا لينا دور المحبة ربنا يديها لنا واحنا نجاهد فيها الايمان ربنا يديها لنا كنعمة واحنا نجتهد عشان يبقى عندنا ايمان الأعمال الصالحة ربنا يدينا فرصة ويبارك لنا فيها وإحنا نمد إيدينا ونشتغل في عمل مشترك دايما بين الله والإنسان في خلاص الإنسان طهروا نفوسكم في طاعة الحق من هو الحق المسيح له المجد أنا هو الطريق والحق والحياة فيلا طهروا نفوسكم في طاعة الحق لأن واحد يقول طب أنا هتطهر أو هنظف نفسي من جوه على أي أساس نقول له أساس المسيح اللي قاله المسيح نظف نفسك على أساسه قال لا تدينوا لكي لا تدانوا لو الناس كلها بتتريق على بعض لا طيع المسيح ما تطيعش الناس قال لا بلاش يبقى بلاش عشان تبقى نفسك طاهرة قال من نظر إلى امرأة ده تعليم المسيح ده طاعة الحق اسمع الكلام عشان تعيد في طهارة النفس من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب يبقى أي كلمة بطلة بلاش منها طب الناس بتعمل والناس بتقول ملناش دعوة طهروا نفوسكم في طاعة الحق الإنسان في طريق الطهارة وطاعة المسيح بيوصل لإيه قبلها يقول بالروح طهروا نفوسكم في طاعة المسيح بالروح احنا هنطهر نفسنا بإيه بالروح القدس الساكن فينا ده النعمة بقى يعني الروح القدس اللي جوانا بيشجعنا على الحاجات بيشجعنا نمشي صح بيدينا قوة نبقى أطهار وإحنا نجاهد للمحبة الأخوية العديمة الرياء اتجاه الطهارة أو اتجاه عمل الروح القدس جوه الإنسان يملأ قلبه محبة كل الخطايا موجهة إلى كلمة المحبة لأن الله محب كل الخطايا صدقون موجهة إلى كلمة المحبة وكل الطهارة والنقاية والقداسة موجهة في اتجاه المحب انك تبقى مليان محب كل ما تقرب من ربنا كل المحبة في قلبك تزيد كل ما تبعد عن ربنا كل المحبة تقل في حياتك فإذا كنت بتطهر نفسك بالروح القدس في طاعة المسيح له المجد هتلاقي المحبة الأخوية العديمة الرياء عمالة تزيد يعني محبة لكل أخ لكل إنسان عشان كده العلامة اللي تقيس المسيح الحقيقي هي الحتة دي إنه بيحب وبيحب بصدق وعديم الرياء يعني إيه محبة عديمة الرياء يعني ملوش غرض بيحب بدون غرض ملوش آه حاجة هيستغلها من الشخص اللي قصاده فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة أنا عاوزكم تحفظوا الآية دي أحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة شوفوا الوصية يعني احنا مش بس نطالب في ناس تقول ايه انا بتجنبه في ناس بتقول انا مش بكرهه ولا بحبه في ناس بتقول طب انا بجامله كل ده مش ده المطلوب المطلوب اكتر من كده من قلب طاهر بشدة يعني تبقى بتحب اللي قصادك بشدة يا رب ده ناس صعبة قوي ده في نوع ما بيتحبش خالص في ناس عنيدة جدا وعنيفة جدا وظلمة ومفترية طب وبعدين ما هو انت لما تطيع الحق وتتملي بالروح القدس وتنشغل بربنا هتاخد طاقة من ربنا هل الكلام ده يقدر عليه ربنا ولا ما يقدرش يقدر طبعا هو أحب صالبيه بشدة اللي كان بيصلبه اللي كان بيسخر منه اللي كان بيعريه كان المسيح يحبه من قلب طاهر بشدة مين بقى يلايمنا على قلب المسيح هي الحكاية عاوزة كده طب وماله قلب المسيح تاخده بالروح القدس الروح القدس الساكن فيك يديك قلب ربنا يسوع ويديك محبة مش بشرية ويديك طاقة مش عادية ويديك مشاعر مش طبيعية أن تحب عدوك بشد كل شخص عاوز أصلها لأنها مش حاجة عادية دي آية ما ينفعش إنسان طبيعي ينفذها ما ينفعش إنسان ما فيهوش روح ربنا يقدر على الكلام ده ما ينفعش أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة الوقت سريع مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد افتكروا ان انتم مش بشر عاديين هو عاوز يقول كده عشان تحبوا الناس من قلب طاهر بشدة دي حاجة مش طبيعية مش حاجة عادية طب يعني مين قال ان انتوا عاديين انتوا مولودين ثانية يعني انتوا اتولدتوا مرة تاني انتوا غير بقية البشر لا من زرع يفنى يعني مش من طبيعة بشرية نهايتها الفناء بل من, من, من زرع لا يفنى زرع زرع اللي هو الأصل يعني يعني احنا أصبحنا مولودين من قبل الله والله لا يفنى بينما الزرع البشري يفنى فاحنا لما اتولدنا ولادة جديدة أصبحنا أولاد الله وغير معرضين للفناء إذا تمسكنا بالدعوة دي يعني وعشان كده في حنا الأولى يقول لأن زرع ثابت فيه المسيح أو المولود من الله لا يخطئ لأن زرعه ثابت فيه لأنه شبه ربنا ما يعرفش يغلط ولو غلط يرجع بسرعة يعترف بخطاياه والله أمين وعادل يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل خطية فهنا بيقول افتكروا ان انتم مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد الولادة الجديدة المعمودية اللي, خد... اللي خلتنا ناس جداد المعمودية اللي نقلتنا من بشر أرضيين إلى بشر سماويين دي كان مفتاحها ايه كلمة الله الحية الباقية الى الابد كلمة الله ممكن تتفهم على انها ربنا يسوع المسيح لان احنا اتولدنا ولادة جديدة بالارتباط بالمسيح دفننا معه في المعمودية وأقمنا معه في المعمودية وبقينا خليقة جديدة فكلمة الله اللي هو ربنا يسوع المسيح هو اللي ادانا الولادة الجديدة وممكن تفهم على انها كلمة الله بمعنى كلام الكتاب لأنه إحنا مولودين عشان نعيش بكلمة ربنا يعني الشخص العادي اتولد ولادة جسدية فيعيش ياكل ويشرب وينام ويموت الإنسان الروحي هيعيش ياكل ويشرب كلمة ربنا وينشرها للعالم كله ويدخل إلى الحياة الأبدية ما يموتش فيقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد يعني كلمة الله اللي قال كن فيكون هو اللي ادانا الخلق الجديد والطبيعة الجديدة في المعمودية وهذه الكلمة يسري مفعولها إلى الأبد أننا أولاد الله بالحقيقة إلى الأبد له كل مجد وكرم في كنيسته الأبدا نقول الآية بتاعت أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر مع بعض أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشد كمان مرة أحبوا بعضكم بعضا آخر مرة أحبوا بعضكم بعضا